بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم حلقة النهاردة مختلفة تماما حلقة النهاردة تختلف كتير عن كل الحلقات اللي فاتت لأنها أول حلقة نصورها أثناء رمضان كل الحلقات اللي فاتوا كنا مصورينهم في أماكن طبعا انتوا شفتوهم وإحنا متابعين معاكم خطوة بخطوة الفيدباك أثناء رمضان لكن دي أول حلقة نصورها جوه رمضان ومصورينها بعد ما فات نص رمضان علشان يكون عندنا فيدباك وعلشان في وسط ما احنا ماشيين في الحلقات وتسلسل قصة سيدنا موسى عليه السلام نعمل كده وقفة ونيجي في مكان مختلف عن المعاناة بتاعة الصحراء وبتاعة المعابد واخترنا مكان كده يكون لطيف وشجر وورد ويعني يكون مكان لطيف وقلنا نيجي فيه نكسر بيه التسلسل اللي ماشي بتاع الحلقات ونحول حلقة النهاردة بره القصة شوية لكن طبعا عن قصة سيدنا موسى بس بره تسلسل القصة أسئلة حوالين القصة بمعنى ايه جات لنا اسئله كتير قوي قوي قوي منكم الحقيقه حجم التفاعل الحمد لله وفضل ربنا حجم التفاعل على الانترنت حتى بين كلام الناس وبعضها وبيوصلني اول باول على تليفوني على الفيسبوك على عمرو خالد دوت نت حجم تفاعل ضخم قوي خلانا نقول طب ما تيجي نعمل حلقه نجاوب على اسئله الناس آه، وعلى التعليقات الجميله اللي جات على الانترنت جالنا كميه تعليقات كميه اسئله ضخمة جدا كل ده خلانا نقول تيجي نعمل حلقة ونختار يعني اصل كم الاسئله رهيب انتم متخيلين يا اخوانا احنا بعد كل حلقه كل يوم اجمالي الك- التعليقات اللي بتيجي على الانترنت يوميا حوالي 10000 تعليق انتم انتم متخيلين وبقى في فريق شغلته يفرز التعليقات ويفرز الاسئله وساعات أنا ادخل على الانترنت ارد ح- الحمد لله فضل ربنا ورحمته وحجم تفاعل يمكن ما حصلش في برنامج خطى الحبيب نفسه اللي هو يعني من اعلى البرامج مشاهده ان يجي كم التعليقات دي وتعليقات مش كلها شكرا جزاك الله خيرا لا تعليقات عميقه جدا من الشباب واسئله حوالين القصه ومقترحات لما بعد رمضان انا بشكرهم جدا جدا جدا كل الشباب اللي على المنتدى وعلى المنتديات الاخرى وع- يعني جزاهم الله خيرا لكن قلنا تيجي نعمل حلقه النهارده والناس بتتساءل جوه القصة نختار أكتر 15 سؤال متكرر ونقول حلقة النهاردة هنجاوب على ال 15 سؤال دول وبعدين نرجع نكمل بقية ال- ال- الحلقات لكن خلونا نمسك الأسئلة بعد ما قلنا ال- ال- المعنى دون السؤال الأولاني وده أكتر سؤال وناس كتير قالته ما هو اسم اخت موسى انت قلت لا، فاكرين لما جينا عرضنا شجره العيله بتاعت سيدنا موسى فانا قلت ان اخت موسى اسمها مريم فانت ازاي قلت ان اخت موسى مريم واحنا ومريم ابنه عمران هل السيده مريم العذراء هي اخت موسى طبعا لا يا جماعه اكيد لا ده الفرق ما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى آه، حوالي 1200 سنه يعني انت بتتكلم ان السيده مريم ابنه عمران العذراء ام ام عيسى عليه السلام بينها وبين مريم ابنه عمران اخت موسى 1200 سنه طب ازاي دي مريم ابنه عمران ودي مريم ابنه عمران احنا عشان كده اتلخبطنا هو نفس الاسم يعني هو تشابه اسماء هذه مريم ابنه عمران اخت موسى وهذه مريم ابنة عمران أم عيسى والفرق بين الاثنين زي ما قلت لكم 1200 سنة فأظن كده بقت واضحة و- ويعني و- ودي نقطة واضحة جدا وجلية جدا وما يعني ما ينفعش إن يحصل فيها لخبطة لشدة وضوحها عايز أضيف حاجة تانية طب تشابه الأسماء ده صدفة ولا في وراه حاجة اه، احتمال احتمال تكون أم السيدة مريم العذراء سمتها على اسم مريم آه، آه، اخت موسى ليه؟ لأن مريم أخت موسى كانت في بني إسرائيل شهيرة وكانت امرأة صاحبة موقف وامرأة عندهم بطلة دي أنقذت أخوها دي وقفت قدام فرعون دي دخلت القصر وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقد تكون أم مريم العذراء جدة عيسى عليه السلام وهي حامل يعني تمنت لما لما انجبت وطلعت بنت تمنت ان بنتها دي تكون كمريم اخت موسى فسمتها مريم السؤال الثاني وهو سؤال بيقول آه، يعني انت قلنا في الحلقات والقران ذكر ان ان اسيا لما ارادت انها تقنع فرعون آه، لما سيدنا موسى جالهم في التابوت فاكرين الحلقه الرابعه لما القي فالتقطه ال فرعون لما وصل ليهم انت قلنا ان السيده اسيا لما حبت تقنع فرعون قالت له ايه؟ قالت له قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لأن هم ما كانوش بيخلفوا فاحنا قلنا كده والقرآن ذكر كده وفي نفس الوقت قلنا ان رمسيس الثاني هو فرعون موسى وقعدنا نثبت كده وقلنا ده الراجح عندنا رغم ان في اختلاف اراء لكن احنا بنرجح ان رمسيس الثاني في بعض الشباب ال- الذكي والمتابع واللي بيقرا في التاريخ قال بس ازاي انت قلت كده اذا كان ثابت تاريخيا ان رمسيس الثاني خلف عدد كبير جدا من العيال عشرات بل في بعض الروايات ان هو فوق ال 100 امراه إيه، ده صحيح وقد يكون اللي انتوا قلتوه ده هو اللي يؤكد ان رمسيس الثاني هو فرعون ليه لان رمسيس او فرعون موسى ما كانش بيخلف هو واسيا لغايه الفتره اللي اتولد فيها سيدنا موسى وبعد كده كثرت زوجات فرعون جدا جدا جدا وانجب ولاد كتير آه، جدا في الفتره ما بعد مولد موسى وكان ده من ترتيب ربنا سبحانه وتعالى ان يبقى فرعون واسيا بلا أولاد بلا أولاد محرومين من الولد لغاية ما يجي موسى عليه السلام فيكون ده يسهل إن هو لا يقتله ويقبله يسمع كلام أسيا أسيا بعد موسى فضلت محرومة من الولد لتفضل متعلقة بهذا الرضيع لكن فرعون خلف كتير حتى ينشغل عن موسى لما يبدأ يكبر بأولاده الآخرين لأن ده ابنه بالتبني فينشغل بالآخرين فيبقى سيدنا موسى عنده الفرصة إن هو يوصل لبني إسرائيل وإن هو يوصل لأمه من غير ما فرعون يكون بيراقبه مراقبة شديدة فكان كله من ترتيب الله شوفوا اللقطة دي جميلة جدا يحرمهم من الولد من أجل أن يأخذوا موسى ثم يفضل حارم أسيا من الولد ليفضل حبها لموسى ثم يعطي فرعون الولد لينشغل عن موسى بأولاده الآخرين سمح- سبحان الذي يعطي ويمنع يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ومش كده وبس ويجعل من يشاء عقيما وكله في الآخر لحكمة يا محرومين من الأولاد ويلي رزقتوا أولاد اتعلموا من قصة سيدنا موسى أن الله تبارك وتعالى يهب الأولاد ويمنع لحكمة كبيرة حكمة عظيمة زي ما شفنا في قصة أم موسى حرمت من الولد علشان تربي موسى يا ستات يلي حرمتي من الأولاد اه، ارضي بقضاء الله قد يكون حكمة كبيرة جدا سؤال ال- الثالث ال- اللي عندنا اه، احنا سمعنا الآيات لكن في واحد بعت فكرة قوي. قال ممكن آه، انت قلت لنا ان قصه حياه موسى اربع مراحل المرحله الاولى اعداد المرحله الثانيه اعداد المرحله الاولى في مصر لغايه سن ال 30 المرحله الثانيه في مدين من سن ال 30 لسن ال 40 المرحله الثالثه تنفيذ المهمه الاولى مواجهه فرعون من سن ال 40 لل 55 المرحله الرابعه موسى وبني اسرائيل خارج مصر بعد النجاه وال- وغرق فرعون موسى وبني اسرائيل ومحاوله سيدنا موسى لاصلاح بني اسرائيل من 55 سنه الى يمكن سن ال 70 دي الاربع مراحل بتاعت حياه موسى في واحد طلب طلب جميل قوي بعت لنا على الانترنت على عمرو خالد دوت نت بيقول ايه ممكن تبعتوا لنا ترتيب الايات ممكن تبعتوا لنا ترتيب الايات بحيث قصة سيدنا موسى موجودة في حوالي 50 سورة من القرآن مليانة في القرآن ممكن تترتب الآيات على المراحل زي مش احنا عارفين ان القرآن آه، م- نقدر نقول القرآن نزل في المرحلة المكية والقرآن نزل في المرحلة المدنية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقول لنا ايه الآيات المتعلقة بالمرحلة الأولى لسيدنا موسى وايه الآيات المتعلقة بالمرحلة الثانية لسيدنا موسى وايه الآيات المتعلقة بالمرحلة الثالثة وايه الآيات المتعلقة بالل- بالمرحلة الرابعة وهو الشاب اللي بعت الفكرة دي قال علشان لما نحط الآيات جنب بعضها هتتضح لنا الصورة بشكل كامل ونفهم القصة كأننا بنشوف مشهد متسلسل زي ما انت حكيت في ال- في القصة السنة دي فالحقيقة يعني آه، أستاذ من أساتذتنا ال- الأستاذ وسيم آه، مغربل المهندس وسيم مغربل ساعدنا في الحكاية دي جزاه الله خيرا وهو ساعدنا في البرنامج ربنا يعزه يعني رجل آه، كريم وعظيم من لبنان ساعدنا في الحكاية دي إن إحنا قسمنا الآيات حسب المراحل للأربع مراحل آيات المرحلة الأولى آيات المرحلة الثانية آيات المرحلة الثالثة آيات المرحلة الرابعة وحطينا الأربع مراحل دول على عمرو خالد دوت نت هتلاقوهم الليلة دي آيات كل مرحلة بحيث تقرا الآيات مع بعضها م- يعني يعني أول مرحلة هتلاقي آيات سورة طه وبعدين بعديها آيات سورة القصص فتحط الآيات ورا بعضها وتستطيع أن أنت تقول كده أنا عرفت الآيات مع المراحل ده كان السؤال الثالث وده كان الحقيقة مش سؤال ده كان اقتراح ذكي من أحد الشباب وإحنا نفذناه له اقتراحه عشان تعرفوا إحنا بنقرأ كل حاجة بتنزل على النت وكل حاجة متابعينها يوم بيوم ودي شغلتنا الشاغلة بعد كل حلقة فإن شاء الله تلاقوا الآيات دي ويتنفذ هذا الاقتراح آه، سؤال تاني جالنا إيه المراجع بتاعة القصة يعني ال- الاشياء اللي احنا اعتمدنا عليها واحنا بنحكي القصه مش هنلحق نقول كل المراجع لان انا استطيع ان انا اقول لكم فوق السبعين مرجع يعني يعني يا جماعه لو تعرفوا انا كنت بحضر ازاي ويبقى الاوضه اللي انا قاعد فيها كده ويبقى الارض كلها كتب كتب كتب بحيث انت ما تعرفش تدخل برجليك 70 كتاب لتحضير القصة وما حصلش حاجة زي كده إلا في خطى الحبيب هذا الكم الرهيب من الكتب لأن أكثر كتب كتبت في قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقصة سيدنا موسى لكن الحقيقة أديكم بعض الإشارات آه، من أهم الكتب كتب التفسير وأهم ما أنصحكم في كتب التفسير اللي قريناها آه، تفسير اسمه التحرير والتنوير لابن عاشور رجل عالم كبير من من تونس وكتب تفسير اسمه التحرير والتنوير وفيه معاني رائعة من ضمن الكتب اللي اللي اعتمدنا عليها آه، الشيخ شعراوي وتفسيره من ضمن الكتب اللي اعتمدنا عليها الدكتور راتب النابلسي ويعني جزاه الله خيرا بعت لنا بعت لي مخصوص دهاية على الانترنت فيه كل حاجة هو قالها في تاريخه عن سيدنا موسى فجزاه الله خيرا الدكتور راتب النابلسي بالاضافة طبعا لأستاذين عظيمين ال- الأستاذ وسيم مغاربل والأس- والمهندس مازن السيد كلاهما أعنونا في التحضير ويعني ربنا يكرمهم آه، كذلك لو بتسألوا عن الكتب اللي اتكلمت عن مصر القديمة المعرو- المعلومات عن الفراعنة و و و و و كتاب الدكتور سليم حسن اللي مؤلف موسوعات كبيرة عالم المصريات العظيم ومؤلف كتب رائعة في الكلام عن مصر القديمة وفيها خرائط اللي احنا استعنا بيها من كتب الدكتور سليم حسن وبتتباع في الأسواق إلى الآن آه، كذلك لا أنسى واحد مهم جدا جدا مؤلف كتاب عن رمسيس اسمه الأستاذ محمد عبد الرازق الجويلي والأستاذ محمد الجويلي آه، عامل كتاب وهو رجل مهندس مصري لكن عامل كتاب رائع بيثبت فيه أن رمسيس هو فرعون بأدلة بتاريخية وفلكية راجل باذل مجهود غير عادي دون سؤال حوالين المراجع لكن عشان برضه أبقى صادق معاكم ربط القصة بالواقع مش موجود في الكتب يعني ده آه، اجتهادنا آه، يعني واجتهاد الفريق ال- ال- يعني اللي قام على هذا العمل فهذا الكلام مش موجود في الكتب ال- الربط ازاي نستفيد بالواقع والقيم اللي اتحطت آه، علاقه كل حلقه في قصه سيدنا موسى بقيمه من القيم اللي احنا محتاجينها النهارده وده انا شايفه اغلى ما في البرنامج ربط القصه بالقيم و- و- ودي نقطة مهمة جدا يعني الآية بتقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى م- م- م- مش حواديت خيالية أسطورية ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه إيه اللي بين يديه إيه اللي بين يدي النبي قيم أخلاقية لإصلاح الحياة قصة موسى يعني إحنا ما جبناش القيم من دماغنا جبناها من الآية دي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه القرآن اللي بين إيدين النبي كله قيم جاءت قصة موسى لتصديق هذه القيم ولذلك احنا ربطنا كل حلقة بقيمة لذلك اللي يجي بعد كده ويقول اشمعنى قصة موسى اللي قلتوها ما كانت أي قصة تانية يا جماعة دي قيم القرآن خلي بالك أحسن تكون بتغلط في القرآن قصة موسى كلها قيم مصدقة للي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا الذي بين يديه فاللي عنده اعتراض ان احنا تناولنا قصة موسى يعترض على القرآن ما يعترضش علينا النقطة ال- ال- اللي بعد كده سؤال ذكي واحد قاعد يفكر دلوقتي سيدنا موسى راح مدين عشر سنين و... وكان مطلوب ان هو قتل الرجل فرعون اصدر قرار بقتله عاد سيدنا موسى من مدين بعد عشر سنين ليه فرعون ما قتلوش على طول ليه استنى لغايه ما سيدنا موسى بقى في وضع اقوى واقوى واقوى ليه مش اول ما جه قتله او سجنه ما كان يقدر يعمل الحكايه دي بمنتهى البساطه الحقيقه يا جماعه في نقطتين انتوا مش واخدين بالكم منهم اول نقطه سيدنا موسى بادر وراح لفرعون يعني اول ما رجع خد هارون وراح له المبادره نص المكسب والنص التاني حكمه مبادره البني ادم ان هو خد خطوه وقام رايح دي مب... دي حاجه غير عاديه المبادر دايما كسبان واللي في رد الفعل دايما خسران يا ترى المسلمين مبادرين ولا في رد فعل فاكرين خطى الحبيب يا اخوانا وكنا نقول كل يوم والتاني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بادر ازاي الرومان مجرد ان هم فكروا ان هم يهاجموا المسلمين بادر النبي صلى الله عليه وسلم وقام مطلع غزوه مؤته وقام باعث اسامه بن زيد قبل وفاته ايه المبادره دي المبادر كسبان يا ترى الامه دلوقتي مبادره فتتجنب ال- الطعنات وال- والفتن و و و ولا الامه دايما في رد الفعل يا ترى المسلمين في اي نوع من الاثنين مبادرين ولا رد فعل جزء من نجاح سيدنا موسى ونجاته مبادرته والجزء الثاني الجزء الثاني غرور فرعون يعني جزء ان سيدنا موسى بادر طيب بادر لما خلصت المبادره ليه فرعون ما قتلوش لان سيدنا موسى لما بادر فرعون غروره منعه ان هو يقتل على طول حب يتسلى لانه شايف فاكرين لما قلت لكم بيقول لسيدنا موسى امعك جيش قال لا امعك قوه قال لا امعك جنود قال لا فقال له فرعون جئتني وحدك قال نعم فرعون أراد أن يتسلى عارف آه، يعني يستعرض عضلاته ويدخل في حوار قبل الحوار على فكرة فرعون يعني فرعون قبل الحوار و- وهو فرعون بس من باب التسلية ومن باب فرد العضلات الفكرية أنا مش بس قوة عضلية أنا كمان مفكر على ما اتغلب فرعون في الحوار الفكري بقى صعب عليه يقتل موسى لأن بقى الناس المتأثرين بموسى لو قتلوا أنت ضعيف يا فرعون يبقى الأول مبادر سيدنا موسى اتنين غرور فرعون منعه ان هو يقتل سيدنا موسى النقطة الثالثة كل ما كانت الأيام بتعدي وسيدنا موسى ينتصر في موقف كل ما بيصعب على فرعون ان هو يحاول يقتله لغاية ما بقى صعب جدا ولما جه في الآخر بقى وقال ذروني أقتل موسى طلع له مؤمن آل فرعون زي ما انتم عارفين وشفتوا ال- ال- ال- الحلقة بتاعت مؤمن آل فرعون فصعبها عليه أكتر وأكتر وأكتر لغاية ما بقى مستحيل يقتله لغاية ما في الآخر خد القرار اذا فلنقتل موسى وبني اسرائيل كلهم وحشد الجيش فكانت النتيجه الغرق لكن انتوا واخدين بالكم كم مره حاول آه، فرعون وعايز اضيف هنا نقطه برضو يا جماعه بمناسبه السؤال دون ربنا حمى سيدنا موسى خمس مرات المره الاولانيه الحب لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او ن- او نتخذه وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك يبقى اول اول سلاح ربنا نجاه بيه من فرعون الحب وهو لسه رضيع تاني مرة نجاه بيها ربنا سبحانه وتعالى من فرعون كان واحد شهم من المصريين الشهماء طلع من قصر فرعون وبلغ سيدنا موسى الحق يا موسى يريدون أن يقتلوك ثالث موقف ربنا نجى فيه سيدنا موسى من من من فرعون لما رجع المرة دي بقى اللي أنا بقولها غرور فرعون ومبادرة موسى رابع مرة نجاه فيها يوم الصحراء بإيمان الصحراء كان يريد أن يقتله فلما آمن الصحراء وضحوا ما قتلش موسى خامس مرة ربنا نجى فيها سيدنا موسى من ال- من القتل كان لما وصل فرعون ان هو ذروني اقتل موسى فطلع رجل مؤمن ربنا قيده علشان يحمي سيدنا موسى خمس مرات بخمس اسباب مختلفه وكلهم باسباب بشريه يعني ربنا يقيد بني ادمين ينجوه مره ينجي مره ربنا يقيد اسيا هي اللي تنجيه ومره رجل شهم مصري ثلاث مرات آه، المصريين الشهماء نجوا موسى لا اربع مرات لا ده انا عايز اقول ان الخمس مرات نجاة سيدنا موسى ما عدا يوم الغرق ربنا سبحانه وتعالى بمعجزته لكن الخمس مرات التانية وراها مصريين رجالة يا ريت المصريين يدركوا قيمتهم في القرآن وفي قصة موسى قد إيه تعالوا نطلع فاصل ونجاوب على بقية الأسئلة ونكمل معاكم حلقة النهاردة كده إيه نكسر بيها حاجز تسلسل الحلقات واحنا بنصورها جوه رمضان تعالوا نكمل مع بعض آه يعني زي ما قلنا حلقة النهاردة نكسر بيها كده تسلسل الحلقات بنصور في مكان خارج بقى معاناة آه، حلقات آه، يعني الصحراء وحلقات تيه بني إسرائيل وخارج المعابد كنا نصور كده في مكان هادئ آه، لطيف شجر وورد ويعني نجاوب على أسئلة من ضمن آلاف التعليقات والأسئلة اللي جت عن طريق ال- الانترنت واللي الناس آه، تساءلتها بينا وبين بعضيها ووصلت لنا فالحقيقه عمالين نجاوب على الاسئله من ضمن الاسئله اللي جات لنا ازاي نشاهد الحلقات دي بعد رمضان ازاي افضل اتابع حلقات قص القران بعد رمضان واتابعها ازاي آه، في كذا حاجه عايزين نقولها لكم للناس اللي عجبها يعني الحمد لله ال- الحلقات اول حاجه آه، عن طريق عمرو خالد dot net تقدر تعمل لها download حاجه تانية عن طريق آه، اليوتيوب بقى في channel مخصوص اسمها عمرو خالد channel تدخل على عمرو خالد channel وهتلاقي عليها الحلقات كلها ب quality عاليه تقدر تتفرج عليها من ضمن الحاجات ايضا ان شاء الله تنزل على DVD هات ويكون معاها subtitle English تبقى مترجمه ترجمه انجليزي علشان اللي عايز يهدي الحلقات دي لاي حد في العالم يقدر ان هو يحصل عليها هتبقى متاحه ان شاء الله بعد رمضان وتنزل كتاب كذلك ان شاء الله آه، من ضمن الاسئله اللي اللي جات لنا سؤال مهم جدا وحساس جدا كنا اتكلمنا فيه في الحلقه رقم ثلاثة في اول الحلقه رقم ثلاثة لكن جه تاني وانا شايف ان هو نظرا لاهميته لازم نقوله اللي بيسال السؤال بيقول احنا لما ابتدت الحلقات وفرعون يذبح بني اسرائيل و و- و- و- هل الواحد كان يتعاطف مع بني اسرائيل و- ولا ال- الواحد المفروض يتصرف ازاي فانا الحقيقه بقول هي كلمه احنا عندنا يا مسلمين مسطره واحده احنا عندنا آه، تصرف واحد ثابت ما بيتغيرش ايه هو موقفنا واحد ثابت تجاه المظلوم لو المظلوم دون كان بني اسرائيل وكانوا بيقتلوا ومش انا اللي قلت ان هم كانوا بيقتلوا القران يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم القران هو اللي قال مش انا اللي, اللي جبت من دماغي او من عندي لو القران موقفنا الثابت من المظلوم هو هو احنا مع المظلوم ايا كان لو المظلوم من 3000 سنه كان بني اسرائيل احنا مع المظلوم ولو المظلوم دلوقتي هو اخواننا في فلسطين والظالم والعجيب ان اللي اتظلم من 3000 سنه هو هو اللي بيظلم الان وبنفس الطريقه كما ذبح اولاده وقتل اولاده من 3000 سنه يقتل محمد الضره ويقتل عائله قاعده على البحر هي واولادها و... موقفنا واحد احنا موقفنا ثابت ما بيتغيرش احنا مع المظلوم في كل زمان ومكان و- وده من قيم الاسلام وده من عدل الاسلام وده من رحمه الاسلام ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى موقف المسلمين واضح وده من حلاوه الاسلام بالعكس ده انت المعنى دون يزيدنا كبر في عينين العالم كله ان لما كان مظلومين احنا مش عنصريين خلي بالك ده معنى خطير جدا فرق كبير ان العنصري ضد ال- ضد من هو يعني ضد فكرته او ضد من هو من جنسه ايا كان الحق معاه ولا لا انما المسلمين موقفهم ثابت المظلوم احنا معاه والمظلوم الان احنا معاه واحنا ضد الظالم اذا كان فرعون ظالم فاحنا ضد فرعون واذا كان الظالم الان هو اللي بيظلم اخواننا الان فاحنا ضد الظالم احنا مع المظلوم في كل زمان ومكان موقف ثابت عادل متزن فدون سؤال مهم جدا وانا فرحان ان هو جه تاني عشان نرد عليه وخليكم فاكرين هذا المعنى عشان ما حدش يشوش ويعني ايه وتردوا غيبتنا لو حد شوش ان شاء الله ال- النقطه ال- اللي بعد كده سؤال هل سؤال ذكي جدا هل موسى كان على اتصال باهله هل موسى كان على اتصال بهارون هل موسى كان على اتصال بامه لما ساب مصر عشر سنين يعني سيدنا موسى ساب مصر عشر سنين وراح مدين فاكرين حلقات مدين خلال العشر سنين دول هل كان على اتصال بأهله؟ مفيش حاجة طبعا في الكتب ولا في التفسير م- مفيش حاجة ذكرت الحكاية دي مفيش آية تذكر الحكاية دي لكن أنا أرجح أو يعني استغفر الله العظيم يعني من نحن عشان نرجح لكن الظاهر إن هو كان على اتصال بأهله ليه؟ لأن سيدنا موسى وهو راجع شوف الإشارة في إشارة قرآنية بتشير للمعنى ده سيدنا موسى وهو في جبل الطور فاكرين حلقه جبل الطور وربنا بيكلفه بالرساله فقام قايل ايه؟ قال له فارسل الى هارون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني و لو سيدنا موسى بقى له 10 سنين ما يعرفش هارون مش ممكن يقولها كده على طول الاول يسال يا رب هو هارون عايش ولا لا يا رب هو هارون زي ما هو ولا لا يا رب هو هارون وضعه ايه سيدنا موسى على طول اول ما ربنا كلفه بالرساله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري آه يبدو وهو خلي بالكم إشارات القرآن عايزة ب- بتبعت إشارات وتقول لك فكر وشغل مخك وحلاوة القرآن إن هو لا يذكر لك كل الأمور علشان يترك مساحة لهذا العقل دون أن يغير الأحداث يتخيل ما بين الأحداث ويفكر فيما بين الأحداث فقد يكون سيدنا موسى كان على اتصال وأنا موجود في مدين ويبعت لهم مراسيل وده الأقرب لأنه قادر إن هو يبعت دون عن طريق الناس اللي بتتحرك في ال- في الصحراء خاصة إن مدين كانت بره سيطرة فرعون فكان ممكن يبعت كده فدون رد على سؤال على هذا السؤال وبقى وبشكر اللي بعت هذا السؤال سؤال تاني جه جميل جدا أين المرأة في قصة موسى يعني فين المرأة في حياة موسى احنا ذكرنا المرأة لكن يبدو صاحب السؤال عايز يقول عايزين نشوف المرأة قوي ع- يعني كان يتخيل ان احنا نتكلم حلقة على بعضها عن المرأة فيبدو ان انا قصرت في كده لكن خلونا يعني نستفيد من الحلقة دي ونقول أربع نساء في حياة موسى وكلهم أنقذوه أمه أنقذته وأسيا أنقذته وأخته أنقذته ويعني زوجة ال- زوجته أنقذته من يوم ما كان في مدين الثلاثة الأولين أنقذوه من الموت و- وزوجته أنقذته من الوحدة ويعني إن هو صار زوج وعاش في وسط هذه العائلة عائلة يعني مدين مع حماه ومع زوجته أربع نساء في حياة موسى و- وشوف سبحان الله إزاي إن نبي عظيم من أولي العزم من الرسل اللي وقفوا وراه في مراحل مختلفة من حياته المرأة قد إيه المرأة عظيمة وقد إيه إحنا في العالم العربي مش واخدين بالنا إزاي القرآن رفع قدر المرأة وجعل إن في وسط المخاطر يعني قصة سيدنا موسى دي قصة المخاطر السكين على رقبته من المولد للوفاة المفروض المرأة ما تظهرش ده المرأة هي اللي أنقذت في وسط المراحل الصعبة دي كأن أحيانا تكون المرأة هي اللي تقف وتسند وتشجع وتحمي وهو أول واحد واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم مش السيدة خديجة وهو أول شهيد في الإسلام مش السيدة سمية وهو مش أول شهيد دفن في أوروبا مش أم حرام بنت ملحان شايف المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة في حياة سيدنا موسى غالية قد إيه لو قعدت يعني لو عملنا حلقة لوحدها عن المرأة في حياة الأنبياء تتعجب هاجر السيدة هاجر وفضلها علينا إلى اليوم وبئر زمزم يعني عايز تقول ايه بلقيس والملكه اللي اللي امام سيدنا سليمان كان لها هذا الموقف العظيم لو تتبعت المراه في القران تعرف ان ما يقال عن المراه الآن وإن الإسلام ظالمها كله كذب من القرآن بس افتح القرآن واقرأ قصة موسى وشوف النساء عملوا إيه وأنقذوا موسى كم مرة عليه السلام يا جماعة لو في ظلم واقع على المرأة في العالم العربي إياكم تقولوا ده أصل ده الإسلام ممكن يكون بيتقال باسم الإسلام والإسلام بريء منه يا جماعة يلي حارمين المرأة من حقوقها يلي مش شايفين قيمة المرأة المرأة في العالم العربي عاملة زي مارد محبوس في أم أم مستني الفرصة عشان يبدع ويضيف ويساعد في إصلاح مجتمع و و و و و المرأة غالية قوي قوي قوي وقصة موسى خير دليل على ذلك أربع نساء في حياة موسى عايز أضيف نقطة تانية في موضوع المرأة الأم عشان ما حدش يفهم كلامي ان انا يعني ادعو لتحرير المراه وانطلاق المراه وانا اقول كده لكن ما حدش يفهم كلامي ان معنى كده ان بقى مش عايزينها عايزينها تترك بيتها وتترك دينها وتترك ايمانها شوف المراه المؤمنه الام عظيمة قد إيه إزاي تجمع المرأة بين النجاح في الحياة وإن هي أم ومتمسكة ببيتها وما تجيش عليها شعارات دعي بيتك وتحرري من البيت وتحرري من الإيمان ده كلام فاضي لكن حلاوة قصة سيدنا موسى وحلاوة قصة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الناجحة في الحياة السيدة خديجة الثرية آه، سيدة الأعمال الناجحة وفي نفس الوقت المؤمنة العابدة هو ده نموذج القرآن اللي بيعرضه المرأة مش لازم النموذج يا إما غنية أو سيدة أعمال يبقى ملهاش دعوة بالإيمان يا اما مؤمنه يبقى ملهاش دعوه تقفل على نفسها هو ما ينفعش نجمع بين الاثنين هي المراه مش قادره انها تكون ناجحه في حياتها العمليه وفي نفس الوقت تكون مؤمنه ولذلك سيده نساء العالمين خديجه واسيا خلي بالك ليه النبي قال كده لانها قدرت تجمع بين النجاح في الحياه وبين الامومه وبين الايمان سيده خديجه ام هي اللي ربت علي بن ابي طالب خلي بالك مش كان متربي عند النبي صلى الله عليه وسلم السيده خديجه ام هي اللي ربت فاطمه السيده خديجه سيده اعمال ناجحه السيدة خديجة مؤمنة أول من سجد لله بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت ليه سيدة نساء العالمين طب والسيدة أسية السيدة أسية أم وقفت أم موسى و- ووقفت جنبه وهي اللي سندت والسيدة آسيا في وسط العز اللي هي كانت فيه في قصر فرعون واللي اللي بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي قامت قايلة إيه رب ابني لي عندك بيتا في الجنة يا رب أنا مش عايزة كل ده أنا مش عايزة يبقى معايا كل ده وأنا ضلمة أنا عايزة بيت ما قالتش قصر بيت في الجنة وما قالتش بيت في الجنة قالت له اج رب ابني لي عندك اد- بدأت بكلمة عندك طلبت الجوار انها تكون جنب يعني في الفردوس الاعلى عند عرش الرحمن قبل ما تطلب البيت انا عايز ابقى قريبة منك يا رب يا شفت اسيا شفت النساء في حياة سيدنا موسى وشفت ازاي الجمع بين الامومة والنجاح في الحياة والايمان ده مفهوم المرأة شفت قصة موسى بتفهمنا ايه خلي بالك في لقطة عجيبة كمان جدا الثلاث انبياء اخر ثلاث انبياء في تاريخ البشريه آه، من اولي العزم من الرسل اللي هو سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد واخد بالك ان الثلاثه اللي ربتهم الام مش الاب يعني سيدنا محمد ابوه عبد الله مات سيدنا عيسى ام بلا اب السيده مريم سيدنا موسى آه، امه ابوه مش في القصه انت واخد بالك كان ممكن إن يكون الاب مش موجود لكن مش ممكن تكون الام مش موجوده ويطلع انسان عظيم كأن دور الأم غالي قوي ملحوظة عجيبة قوي و- و- وملحوظة تانية عايزك تاخد بالك منها أم موسى رب التلاتة هارون وموسى ومريم أختهم ربة التلاتة دول أنت واخد بالك إن دي الست الوحيدة اللي التلات أولاد بتوعها ذكروا في القرآن ما حد ما فيش أم تانية كل أولادها ذكروا في القرآن إلا واحدة بس أم موسى لأنها ربت بجد فالثلاثة استحقوا لأنها كانت بتربي بنية فين الأمهات مين عايزة تطلع زي أم موسى عايزة عيال ينصروا الإسلام يعزوا الإسلام يكونوا فربنا ذكر أولادها الثلاثة في القرآن اتنين بأساميهم وواحدة بفعلها أخت موسى طيب تعالوا نتنقل جانا انتقاد في انتقادات طبعا كثيرة بس في انتقاد الحقيقة أنا هذكره هنا في الحلقة انتقاد اه انت ما اديتش اسيا حقها في الحلقات صح احنا قصرنا في النقطة دي ولعلي كلامي دلوقتي على السيدة آسيا علشان أعوض بعض هذا ال- الكلام آه، و- ومفيش حد بيعمل عمل إلا بعد ما يخلصه يقول يا ريتني ظبطت يا ريتني زودت يا ريتني عدلت يا ريتني ما قلت ولذلك يا جماعة الناس اللي بتظلمنا أو تفتري علينا أو تاخد كلمة وتتشنج وتطلع وتقول ده قال وقال وقال يا جماعة الرحمة بالناس احنا بشر مفيش حد إلا وبيقول وساعات يغلط ويعتذر لكن الظلم وحش والافتراء وحش ف... ف... ف... فهذا النقد ومثله بقى انت نسيت تقول كذا انت ما اديتش القصه كذا حقها احنا لازم بنغلط وبنعتذر عن عن اخطائنا احنا ناس نعرف ان الاعتذار وكلمه اسف وكلمه انا اخطات كلمه بتزود ما بتنقص بس الافتراء واختيار الكلمات والتشنج حواليها حرام وظلم تعالوا نكمل مع بقية ال- الأسئلة سؤال بيقول أين أبو موسى في القصة أبو موسى لم يذكر في القرآن خالص ولم يذكر في القصة خالص وقد يكون مات وقد يكون مات وموسى في بطن أمه وقد يكون مات في أوائل مراحل موسى والقصة ركزت على أمه في حين أن قصة سيدنا يوسف ركزت على أبوه وما ذكرتش أمه خالص مش معناها أن هو كان موجود وما- وليس له دور لكن معناها اللي انا اظنه واللي انا اتوقعه ان هو توفى ان هو كان مات السؤال اللي- اللي بعد كده آه، ام موسى خبت سيدنا موسى والقته في ال- في النيل خوفا من ان يقتله فرعون لماذا لم تفعل ذلك مع اخوه هارون طب يعني اشمعنى اشمعنى موسى اللي كان مهدد بالقتل وهو رضيع وهارون لم يكن لم يكن مهدد بالقتل الحقيقه يا جماعه هارون اكبر من سيدنا موسى هارون ولد قبل سيدنا موسى فالغالب ان ان سيدنا هارون ولد قبل ما يشوف فرعون الرؤية اللي شافها وقبل ما يصدر القانون والقرار ب- بذبح أبناء بني إسرائيل كانت ولد آه، كانت ولد هارون والله أعلم ال- السؤال اللي بعد كده هو من السؤال ده سؤال بقى من الناس اللي يعني الأسئلة اللي فاتت كلها من الناس اللي بتتابع النت لكن السؤال ده من بره النت عدد الختمات اللي وصلنا ليها إلى الآن كام ختمة واحد بيسأل بيقول احنا قلنا ان احنا عاملين حملة لختم القرآن طبعا انا بصور الحلقة دي اثناء رمضان وبصورها آه، بعد ما فات النص الاولاني من رمضان وهو يعني لسه ما خلصناش رمضان فالعدد اللي هقوله مش العدد النهائي احنا وصلنا حاليا لمليون ختمة يعني الحمد لله الحمد لله عدينا المليون جبنا مليون واحد ست صفار ختمة ولله الحمد بقول الكلام ده يعني عبرنا المليون عدينا ال- المليون احنا كنا عايزين نجيب 10 مليون حتى الآن جبنا مليون كويس جدا لأنه معروف ان الناس لسه ما بدأتش في الختمات فدول ال- المليون دول اللي بيجيبوا ختمتين يعني غالبا المليون دول اللي خلصوا ختمة في النص الأولاني لكن أغلب الناس بتخلص فأتوقع إن شاء الله إذا حتى ما جبناش العشرة مليون لكن إن إحنا عدينا مليون ختمة نقابل ربنا يوم القيامة نقول له يا رب ختمنا مع بعض و... وكنا واخدين نية كل الناس اللي بتشاهد هذا البرنامج تعدي المليون ختمة يا رب نقابله بيها ومين عارف يمكن يغفر لنا على قد المجموع على قد ال- تخيلوا لما نقابل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له يا رسول الله ختمنا كلنا مع بعضينا احنا كده جبنا فوق المليون ختمه وما زلنا بنقول للناس ابعتوا لنا والعداد بيشتغل بيجيب الناس بعتت قد ايه السؤال اللي بعد كده هو مش سؤال الحقيقه هو اجمل تعليق آه، سمعته حوالين البرنامج وسمعت تعليقات كتيره جدا والنت فيها حاجات كتيره بس ده من دكتور آه، قاله دكتور في جامعه الملك عبد العزيز في ال- في المملكه العربيه السعوديه قال التعليق ده بيقول ايه الدكتور بيقول هل سمعتم عن اتباع دين من الاديان يجتمع بالملايين لمده 30 يوم بشغف واهتمام وحب يسمعوا قصه نبي لاتباع دين اخر يعني عمركم سمعتوا عن اتباع دين يقعدوا لمده شهر بيسمعوا بشغف قصه نبي لدين اخر يقصد فهو قام قايل ايه انا ما شفتش حد عمل كده الا المسلمين يسمعوا قصه موسى عليه السلام بس أنا طبعا آه، انا وهو فاهمين ان سيدنا موسى نبينا كلنا وان سيدنا موسى وان الدين عند الله الاسلام من اول ابراهيم عليه السلام انا بس عارف ان المفهوم بصلح هذا المفهوم واحنا بنحب سيدنا موسى لانه هو من نبينا ولانه هو مذكور في القران بهذا الحجم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه اخي موسى ولان القران كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يسدد النبي صلى الله عليه وسلم بايات وقصه من سيدنا موسى علشان يسلي بها النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا فاهمين هذا الترابط وهذا التشابك ومؤمنين بيه لكن الحقيقه القصه دي للغرب تخيلوا لما الغرب يسمع يعني انسوا القصه ال- ال- الفكره دي بس تخيلوا لما الغرب يعرف ان المسلمين قاعدين 30 يوم يسمعوا هذه القصه عن نبي هو ما, ما يستوعبوش ان سيدنا موسى نبينا عن نبي بني اسرائيل موسى عليه السلام قد ايه المسلمين ده كل ما يتهموا بيه يبقى غلط من ان هم ناس منغلقين ومش متعايشين و و و و و. ده احنا 30 يوم ويقدر العدد اللي كان بيشوف الحلقات بحوالي 40 مليون يوميا تخيلوا هذا الكم الرائع دليل على ايه؟ دليل على قد ايه سماحه الاسلام وعلى قد ايه الاسلام والقران يعرض موسى عليه السلام هذا العرض الجميل فاضل لنا اخر سؤالين سؤالين لطاف جدا السؤال الاولاني اين تم تصوير الكثير من الحلقات ال- اللي شفناها ناس كتير ما بقتش عارفه اماكن التصوير فين احنا يا جماعه احنا كنا حلقات كتير اتصورت في الاردن آه ناس كتير سالت على المسرح الروماني اللي هو في حلقه آه الصحراء ويوم الزينه آه، كان فين المسرح ده؟ المسرح ده كان في الأردن في ال- في البتراء وأنا بشكر الأردن جدا جدا جدا على كل ما أتيح لنا إن إحنا نصوره وعلى الأماكن العظيمة اللي موجودة في الأردن آه، أما بالنسبة بقى الأماكن اللي على النيل ناس كتير سألت الأماكن اللي على النيل دي فين؟ مش هقول لكم يعني هي على النيل وصورنا على النيل وفي اماكن مختلفه ومش هنقول اكتر من كده السؤال الاخير ناس كتير اختلفوا حوالين التقنيه المستخدمه في التصوير التقنيه اللي انتوا استخدمتوها في التصوير دي ده كان ديكور حقيقي انت قاعد فيه ولا ده الحقيقه ده ما كانش ديكور حقيقي والمعابد اللي انا كنت فيها ما كانتش حقيقيه ده كان حاجه اسمها virtual studio تقنيه حديثه قامت بيها ناس مهندسين متميزين للغايه بشكرهم جدا جدا جدا وبشكر اللي قاموا على البرنامج و- وتطليع البرنامج بالجوده الجميله دي الاستاذ هشام سليمان والجهد الرهيب اللي عمله والمخرج الاستاذ محمد بيزيد وال- والرؤيه الجميله ليهم هما الاثنين فالحقيقه طلع هذا العمل بسبب هؤلاء فجزاهم الله خيرا انا وصلت كده قلت 15 سؤال قبل ما اختم عايز اقول لكم ان احنا خلاص العشرة الاواخر بالله عليكم يا جماعه اجتهدوا بالله عليكم فيها ليله القدر فيها فيها الثواب الكبير فيها ليلة العفو من الله عز وجل فيها ليلة القدر خير من ألف شهر حسنات الليلة دي أكثر من ألف شهر 84 سنة حسنات كأن العبادة في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتصلي يعني احنا بنكمل وسبحان الله ال- الأذان في في اللحظات الأخيرة للحلقة الله أكبر الله أكبر ربنا يجمعنا بيكم على خير يتقبل منكم لعل واحنا بنتكلم على ليلة القدر يكون هذا ال ال الأذان أشهد أن لا إله إلا الله بالله عليكم يعني خلوا الليلة دي ليلة عبادة وذكر وقيام ودعاء ومسامحة للناس اعفوا عن الناس عشان ربنا يعفو عنا أشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته